والفؤاد يطير شوقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية وما زلنا مع حق الوالدين لكن قبل أن نبدأ الحلقة كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين ندعو الوالدي الأخت هدى المصري الأخت صور المصري الأستاذ ياسر الهواري مستشار بكير عبد الحميد والدة الأستاذ هشام الدسوقي والدة الأستاذ عادل فؤاد الطفل أنس خالد عبد المحسن الأستاذ كمال توفيق الأستاذ سامح محمد الأستاذ حسام صلاح والدة آه، دكتور محسن المسيري وحماته وبدعو النفس بقى إن كان يعني مفيش مانع آه، جميع مرضى المسلمين آه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبنقدم عزاء آه، خاص لشعب الكويت في وفاة الوالد سمو الأمير سعد العبد الله الصباح وبندعو لوالدة الشيخ مصطفى الأزهري والحاج فتحي طلعت والخ- ال- وخال الدكتور عادل عبد العال والأستاذ شوقي حسن المصري الحاج إبراهيم الدسوقي والأستاذ ماهر ياسين والحاج محمد رفاعي وجميع موطن المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران آه، واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وبندعو بأن ربنا يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وأن يسد الدين عن المدينين ما زلنا بنتكلم آه، قبل الحلقه دي برضو عن آه، التبرع ومش عايز اسمها تبرع بقول ده حق لينا يا جماعه لاخواننا في غزه من خلال اتحاد اطباء العرب رقم التليفون آه، 010 4 0 0 2 1 2 1 0 10 4 0 0 2 1 2 1 وربنا رب العالمين يفرج همهم يا رب العالمين ما زلنا مع حملة البر والوفاء حملة البر والوفاء مع بر الوالدين يعني آه، ما زالت برضو الحمد لله رب العالمين بتصلنا رسائل تثلج الصدور آه، ان معاملات كتير من الشباب من الابناء اتغيرت مع اهاليهم وبنتمنى المزيد والمزيد احنا بنقول يا جماعه مش عايزين انفعالات تبقى مع ورود الحلقات ديت وخلاص بعد كده انتهى الكلام عن بر الوالدين يبقى خلاص بقى يرجع زي ما بيقولوا رجعت ريما لعادتها القديمه لا احنا عايزين البر يستمر لان فعلا كما تدين تدان وكل سلف ودين وهكرر الكلمه كتير جدا في درس النهارده كل سلف ودين اللي هتعمله مع الام والاب هتلاقيه من اولادك وهتلاقي نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى في خير كبير قوي قوي دنيا واخره ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما آه كان في آه، من ضمن الرسائل طلبات خاصه من الاباء والامهات بيقولوا لي يا ريت تستمر على الموضوع ده على طول طبعا مش هقدر اتكلم العمر كله بقى عن بر الوالدين لكن اقدر ان انا ادعم كل الحلقات اللي في الفتره اللي جايه إن احيانا الله على عز وجل على الخير ان انا ادعم كل الحلقات اللي بتكلم فيها ان انا اذكر دائما ببر الوالدين لان طبعا موضوع الحقيقه لا ينسى ان اشكر لي ولوالديك فما دام الشكر موصولا لله سبحانه وتعالى فلا بد ان يكون الشكر ايضا موصولا للوالدين سواء كانوا على قيد الحياه او كانوا موتى اسال الله عز وجل ان يبارك في ابائنا وامهاتنا اجمعين آه، طبعا الدروس كلها من موسوعه الحقوق الاسلاميه واسال الله عز وجل ان ينفع بها وان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا واياكم على الخير دائما. اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن العقوق وكما تعودنا واتمنى انها فعلا آه، تكون مش عايز اقول عاده ما تنقطعش انا عايز اقول عباده ما تنقطعش ان شاء الله ان كل واحد قاعد قدامي دلوقتي بقول لك بالله عليك كل واحد قاعد قدامي كل اخت قاعده قدامي يا ريت تقبل ايدين امك وايدين ابوك و- ولو كانوا ميتين ادعيلهم واستغفر لهم ربنا يحفظك ويحفظنا جميعا يا رب العالمين احتمال تكون حلقه النهارده هي اخر حلقه عن بر الوالدين آه واحتمال تكون الحلقه دي والحلقه القادمه حسب الظروف انا دايما ما بحبش احدد الكلام في الموضوع انما بحب اسيب الم- المسائل كلها كده يعني ايه آه يعني آه، كما يتيسر آه، لنا ولكم ان شاء الله هو رزق يا ربنا بيرزقه لنا ولكم ربنا يحفظنا واياكم على الخير دائما قبل ما نكمل نكمل الموضوع حلقه النهارده يا جماعه يا ريت نتخيل مع بعض ان كل واحد سواء بيبر ام وابوه او بيعق ام وابوه يا ريت يتخيل ان النبي الليلادي الليلادي هيجي له يخبط على بابه وهيطرق على الباب ويخش يشوف احوال شبابنا وبناتنا مع بر الوالدين عامله ازاي اخبارنا ايه عاملين ايه يا ترى آه، النبي عليه الصلاه والسلام اللي هيشوفه جواه جوه بيتك هي هيسلك صدره ولا هيحزنه يعني تخيل كده حضرتك قاعد جنب والدك ووالدتك دلوقتي والباب بيترك الان او بلاش الان بعد الحلقه مباشره والنبي بيترك البيت على الباب عليك علشان يشوف احوالك ايه مع ابوك ومع امك فجأة بتفتح الباب لقيت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قدامك وبيسلم عليك وداخل بيتك داخل بيتك بيسأل أمك وأبوك أخبار ابنكم معاكم إيه أو أخبار بنتكم معاكم إيه والأم والأب في الوقت دوت النبي عليه السلام بيطلب منهم إن هم يكونوا صادقين يعني ما يجاملوش يعني يعني بجد عاملين إيه معاكم ولادكم بيعملوا إيه تخيل كده ايه اللي تحب ان النبي يسمعه عنك يا ترى تحب تلاقي اول ما النبي سأل امك اخبار ابنك معاك ايه تحب تشوف دموعها نزلت على خدها وتقول والله يا رسول الله طول عمري بيسيء الي وبيشتمني وبيضربني وبياخد فلوس من ورايا وبيأذيني وما بيسمعش كلامي وبيبص لي أسوأ النظرات وبيعاملني أسوأ معاملة بيرفع صوته عليا وعمره ما سمع كلام تحب إن النبي يسمع الكلام ده عنك؟ طب تحب النبي يسمع الكلام ده عنك تحب ان النبي لما يجي يسأل ابوك او امك بنتكم عامله معاكم ايه والله يا رسول الله ده عملت فينا وسوت فينا وتخيل يا رسول الله انا راح اتجوزت عرف من ورا ابوها وامها تخيل يا رسول الله انها إيه، عمرها ما سمعت كلام امها ولا ابوها تخيل ان احنا بنطلب منها الحجاب بقالنا النهارده سبع سنين وبتقول انا مش همشي الا على الا اللي على مزاجي ومش هعمل الا اللي انا عايزاه تخيل يا رسول الله إنها ما بتسمعش كلامنا ابدا تخيل انها بتعلي صوتها على امها تخيل إن وصل الامر انها شتمت امها تحب تسمع الكلام دوت يتقال للنبي طب ولله المثل الاعلى بقى لما احنا ما نحبش ان النبي يعرف عننا الكلام ده امال لما ربنا سبحانه وتعالى اللي في كل لحظه مطلع علينا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى مطلع علينا وعارف احنا بنعمل ايه وشايف وعارف ايه اللي بيحصل مننا امال ما بنخافش من ربنا ليه يا جماعه امال يعني ما انا عايز اسال سؤال هو اللي بيعق امه وابوه بيضرب امه وابوه بيشتمهم وبيعملهم اسوأ معامله هو ده ممكن يكون بيخاف من ربنا ما هو سؤال نفسي بس الاقي حد يجاوبني عليه يعني بالله عليك لما تسمع ان ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا ورزقنا واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه بيقول ان اشكر لي ولوالديك ده امر مش امر ملكي ولا امر عسكري ده امر الهي من عند المولى عز وجل امر رباني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يا عبدي اشكر لي ولوالديك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبالوالدين احسانا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاحسان الى الوالدين لما ربنا اللي امرك الامر ده ما بتنفذش ليه هل ممكن تكون فعلا انت انسان محب لله فين ك... فين طب فين آه، يعني ما يعني يعني آه، يعني انت النهارده بتقول انا بحب ربنا فين اوامر ربنا فين حياتك فين تنفيذ اوامر ربنا في حياتك فين بقى يعني خوفك من ربنا سبحانه وتعالى محتاج ان احنا نراجع نفسنا زي ما قلت لك تخيل الليله دي مش الليله دي بس وكل ليله تخيل ان النبي كل يوم هيخبط على بابك وجاي عشان يطمئن ويشوف احوالك ايه مع امك وابوك وفي النهايه قبل ما قبل, قبل اي حاجه قلت لك ولله المثل الاعلى اعلم ان ربنا مطلع عليك وان انت ممكن في يوم من الايام تسيء لامك وابوك وتقول لهم عن الله حد فيكم يقول للناس بقى ان انا بعمل ده لكن ربنا مطلع لو الناس ما يعرفوش ولو انت بتتظاهر قدام الناس بان انت بار بامك وابوك فربنا يعلم اذا كنت انت بار بامك وابوك ولا ما انتش بار بامك وابوك وزي ما قلت لك هكرر الجمله دي كتير قوي في درس النهارده كله سلف ودين وعايزك تتخيل معايا حبيبي في الله عايزك تتخيل معايا الصورتين عايزك تتخيل معايا صورتين معلش يا مدن سمعني صوت في الاربيز عشان صوت تعبني شويه آه عايزك تتخيل معايا الصورتين صوره البر وصوره العقوق عايزك تتخيلها في امور الدنيا وعايزك تتخيلها في مراحل الاخره كلها عيش معايا الاحساس الجميل دوت كده وحس معايا و- واقعد بقى كده تتخيل معايا حياتك ومماتك لحظه بلحظه تخيل كده وانت بر امك وابوك ما شاء الله فالمهم الحمد لله بتسمع كلامهم وبتكرمهم وبتحاول بقدر الامكان ان انت تراضيهم وان انت بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش ولا امر من الاوامر الا لما بتنفذه طالما ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى وفي الاخر كبرت كبرت ورعرعت امك راضي عنك ابوك راضي عنك اتجوزت خلفت اولاد طلع اولادك برين بيك بدات امك تقول لك شفت يا حبيبي الخير اللي انت عملته معايا قعد لك الحمد لله في دنيتك وهيعودك ان شاء الله في اخرتك فجأة لقيت نفسك بفضل الله عيالك ابتدوا يكبروا ويكبروا بدأت تجني ثمرة البر الحلوة اللي انت عملتها مع امك وابوك بدأ الخير كله يوصلك بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت تحس قد ايه ان ما شاء الله في يعني خير كبير جدا انت بتجنيه بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت لمرحلة ان انت الان نايم على فراش الموت انت دلوقتي في سكرات الموت في سكرات الموت اه في سكرات الموت انت دلوقتي في سكرات الموت بدا ملك الموت يخش عليك والملائكه اللي س- اللي سبق- اللي قبل ب- اللي بيجوزوا الروح لملك الموت جم وبصيت فجاه لقيت ملائكه بيض الوجوه بيض الثياب شكلهم جميل ما شاء الله بدات تسمع البشرى الجميله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الله الله ايه البشرات الجميله دي كلها معقوله لا تخاف ما تخافش من اللي جاي انت كنت بر بامك وابوك وما تحزنش على الدنيا اللي انت سبتها لان انت كنت بر بامك وابوك وابشر بالجنه يا ولي الله يا الله هتلاقي الملائكه عماله تبشرك ويجي ملك الموت يقبض روحك فت- الملائكه تاخد الروح بتاعتك تحطها في حنوط من الجنه وفي كفن من الجنه وتصعد بك الى السماوات السبع اول ما توصل عند اول سماء تلاقي الملائكه بتنادي وبتسال روحه من هذه ما اجمل هذه الروح وما اطيب هذه الروح روح فلان ابن فلان باحب الاسماء التي كنت تسمى بها في الحياه الدنيا الله الله الله شيء جميل قوي ولذة ومتعة وحياة لا يمكن أن تتخيلها بفضل الله سبحانه وتعالى متعة كبيرة جدا ولذة كبيرة جدا ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين ويجعلنا من أهل البر طلعت إلى السماء الدنيا طرق على السماء روح من هذه روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كنت تسمى بها في الحياة الدنيا فتفتح أبواب السماء السماء الأولى فيصلي عليك المقربون من هذه السماء ثم يصعد بك إلى السماء الثانية الثالثة الرابعة إلى السابعة ثم يقول جل وعلا صدق عبدي صدق عبدي يا من بررت امك واباك صدق عبدي فافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه ياتيه من ريحها وريحانها وطيبها يا الله يا الله على الجمال وعلى اللذه وعلى النشوه وعلى السعاده التي تغمرك في الحياه الدنيا وفي الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى هتنزل القبر هيبقى القبر شكله عامل ايه؟ القبر هيبقى عامل ازاي بالنسبه لك انت يا من بررت امك واباك القبر القبر هيبقى روضة من رياض الجنة هيفسح لك في قبرك ويمد لك في قبرك وينور لك في قبرك يا من بررت امك واباك معلش سمعني صوتي في الالبيز عشان صوت تعبان معلش مش سامع صوتي يعني سبحان الله سبحان الله متعة ولذة ونشوة وحياة ما يمكن أن تخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني القبر يتسع القبر اللي احنا بنشوفه حفرة صغيرة اه كده كويس ان شاء الله القبر اللي هو حفرة صغيرة وقد كده و- وانت محطوط فيه و... وسبحان الله ويتسع قد ايه يا جماعه مد البصر مد البصر ايوه مد البصر سبحان الله لانك انت كنت بر بامك وابوك بفضل الله ومش البر بس طبعا واحد هو سبب الخير ده كله لكن انا بتناول الشق اللي يهمني في درس النهارده بسبب برك بامك وابوك بفضل الله سبحانه وتعالى القبر يتسع مد البصر وبعدين ويجي لك الملائكة الملكين منكر ونكير من ربك ايوه الحمد لله انا عشت عارف اوامر ربنا بنفذ اوامر ربنا ومن ضمن الاوامر اللي ربنا امرني بيها ان اشكر ليه والوالدة نفذتها صح الحمد لله بفضل الله اولا واخيرا ضمنت اوسط ابواب الجنة من ربك ربي الله اللي كنت بنفذ اوامره اللي عمري ما فكرت المعصية ابدا ولو وقعت في معصية غصب عني كنت بتوب في ساعتها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يا الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا اللي أسرفت على نفسك في الأفوق توب ما دام الأم والأب عايشين توب والحق طب ولو ماتوا برضه طوب والحق برضه واكرمهم واعمل لهم صدقات جاريه وادعي لهم واستغفر لهم وحج عن نفسك وبعدين حج عنهم واعمل الخير كله هيوصل لهم وهترضيهم في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله وربنا هيكرمك ويكرمهم ان شاء الله الحق نفسك اخويا وحبيبي الحق نفسك فعلا البر لا يبلى البر لا يبلى وزي ما قلت لك وهفضل اكرر الجمله دي كله سلف ودين يا الله من ربك ربي الله ما دينك دين الاسلام دين اللي امرني ببر امي وابويا انا مشيت عليه بالحرف الواحد فبريت امي وابويا الحمد لله رب العالمين من نبيك نبي رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
فيتسع لك القبر ويبقى كمد البصر وياتيك من ريح من ريح الجنه ومن طيبها ومن عطرها ويعني ويفتح لك باب الى الجنه فتنظر الى قصرك في الجنه وملكك في الجنه وكل الخير اللي ينتظرك في الجنه تراه وانت في قبرك يا حته الحفره ديت ممكن يكون فيها كل الحاجات دي كل الحاجات ديت قبر آه، تتمنى في اللحظة ديت ان انت يعني سبحان الله متع الدنيا كلها ما تساويش موضع قدم في القبر الجميل دوت من كتر الفرحة وانت حاسس ان في حاجة اجمل من اللي من اللي انت شايفها في القبر تقول ربي اقم الساعة ربي اقم الساعة فيقال ليس الان ولكن نم في قبرك كنوم العروس يا الله يا اللي بريت امك وابوك ابشر ابشر بالخير كله ان شاء الله في الدنيا ولادك هيبروك ربنا هيكرمك ربنا هيوسع رزقك ربنا هيتقبل اعمالك ربنا يفرج كل كرباتك ربنا هيسعدك دنيا واخره ربنا هيقر عينك باولاد صالحين يبروك زي ما بريت امك وابوك ربنا هيرزقك حسن الخاتمه ربنا هيكرمك في القبر هتيجي في ارض المحشر يوم القيامه الناس اللي تبقى واقفه يوم القيامه خمسين الف سنه سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه تمر عليك حبيبي في الله يا من بررت امك واباك تمر عليك كما بين صلاتي الظهر الى العصر ده مش كلامي ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يا الله نعمة نعمة كبيرة قوي نعمة ولذة كبيرة قوي قوي تيجي في أرض المحشر بدل ما تقف آه، خمسين ألف سنة يلي بتبر أمك وأبوك تلات أربع ساعات في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك تاكل الوجبة التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك ما أعدها لك نبي مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى ولكن الذي أعدها لك هو فاطر السماوات والأرض تأكل زيادة كبد النون أي زيادة كبد الحوت ثم تذهب إلى حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم النبي أنك كنت بارا بوالديك بفضل الله سبحانه وتعالى لأنك لو عملت عملت غير ذلك لحبط عملك وما استطعت أن تشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا لو كنت عاقل والديك هتروح هناك على حوض النبي وعايز تشرب وانت عطشان طالع من قبرك عطشان بقالك ألف سنة ألفين سنة عشرة آلاف سنة طلع عطشان كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا يوم القيامة تلاقي نفسك حلقك ده بيتقطع من كتر العطش ومفيش مكان فيه مية إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصفه قال كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا هتروح هتلاقي النبي واخدك في حضنه وبيسقيك اشرب فتشرب مرة واثنين وثلاثة وهي شربة واحدة شفطة واحدة تكفيك ان انت لا تظمأ بعدها ابدا لكن تشرب وتتلذذ وانت بتشرب من ايد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هتروح عند الميزان عشان تتوزن انت واعمالك وصحيفتك سبحان الملك هتلاقي بر الوالدين بيتقل ميزان حسناتك فترجح كفة الحسنات تروح بعدها تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويسألك وتفتح كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من ما- يعني من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه اقرأ افتح وافتح واقرأ واقرأ فتلاقي البر ما شاء الله وتلاقي قراءة القرآن والصلوات الخمس وتلاقي الخير الكبير اللي قدمته ده كله هتلاقي كل ما تقرأ كل ما وشك يبض لحد ما تبقى وشك ده أبيض وأضوأ وأجمل من الشمس في رابعة النهار يا الله ثم بعد ذلك يقول الملك جل جلاله خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة تجري يا من ضررت أمك وأباك تجري في أرض المحشر وأنت فرحان وتقول لكل حبايبك ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية الحال عامل إيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تيجي تمشي وتروح تستلم الصحيفة بإيديك اليمين وتجري بيجري ووشك مبيض وتعدي الصراط الصراط اللي ما اقدرش اوصف لك مدى قد ايه طوله وقد ايه صعوبته عليه كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة وشوكة رهي- وخيقاء وايه وسبحان الملك وتحت الصراط نار جهنم وانت تمر كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع وتعدي الناحية التانية تلاقي نفسك عند القنطرة تعدي القنطرة تلاقي نفسك على باب الجنة والنبي واقف مستنيك يا الله بالله عليك ما اشتقتش مع بر الوالدين كل اللي بحكوا لك ده في ثواني هتلاقي نفسك في سعادة ما بعدها سعادة هتلاقي نفسك واقف على باب الجنة والنبي واقف مستنيك تروح تاخد النبي بالحضن صلى الله عليه وسلم ويتفتح باب الجنة النبي ينادي استنى لحد ما كل المؤمنين وحبايبه يتجمعوا ويخبط خازن الجنة يقول من فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله فيدخل النبي ومعه فقراء المهاجرين وفراء فقراء المؤمنين يدخلون قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم أي بخمسمائة عام تخش الجنة حبيبي وتتنعم مع النبي تسعد بلقاء النبي وصحبة النبي وصحبة أصحاب النبي وصحبة المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل الصورة التانية وحشة قوي صورة خاتمة لكن برضه مضطر أقولها لك عشان تقارن بين الصورتين وتحدد الليلة دي حبيبي في الله وأختي في الله اخواني وحبايبي حدد الليلة دي أنت عايز إيه؟ أنت عايز جنة ولا نار؟ أنت عايز نعيم ولا عذاب؟ معقولة كل ده متوقف على بر الأم ده من ضمن الحاجات ومن أهم الحاجات أنشكر لي ومش كفاية ولوالديك ولو شكرت لي لو شكرت لربنا لو شكرت لي ولم تشكر لوالديك فمش هقبلك مش هقبلك من غير ما تكرم الاتنين دولت لازم تكرمهم وهم عايشين وهم ميتين واحد فيهم عايش واحد ميت في كل الأحوال لازم تكرمهم ولو ما كرمتهمش يا ويلك يا ويلك مش هقبل منك لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ومهما عملت ومهما قدمت مش هقبلك لازم تجيني من الباب ده تمشي خلف حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجيني من ورا الب- من الباب دوت وتكون بر بامك وابوك عشان اقبلك عرفت خطورة الموضوع عرفت ليه انا طولت النفس شويه النهارده اللقاء تقريبا رقم 8 في الموضوع ده عرفت ليه انا طولت النفس شويه في الكلام عن بر الوالدين الموضوع خطير يا شباب الموضوع خطير يا خطير يا اخوات الموضوع في غايه الخطوره النهارده بنشوف مش عقوق احنا النهارده بنشوف اجرام انا ما بشوفش عقوق النهارده للوالدين انا شايف اجرام مع الوالدين ده مش مجرد هم ده كان زمان يعني كان الواحد من السلف يعتبر ان رفع صوته في امه وابوه ده ده عقوق انه لو قال لهم كلمه اف ده عقوق لا ده النهارده مش مش واحد بينفخ ومتضايق ده واحد بيضرب ده واحد بيشتم ده واحد بيشوح بايديه ده واحد بيلوم انتوا فقرتونا احنا شفنا منكم يا خير ده واحد النهارده بيقارن بين ان ابوه جاب له عربيه 128 وصاحبه راكب بي ام يبقى احنا كده مش بمنطقه مش عايشين انت قدمت لي ايه اه، صاحبي ابوه جاب له عربيه بي ام دبليو و- والتاني جايب له مرسيدس والرابع جايب له شروكي والخامس جايب له مش عارف ايه وانت جايب لي عربيه 128 فاهم ازاي؟ يبقى انت قدمت لي ده انت ده انت ده انت خليك واقف وسط اصحاب مكسوف منه مع ان ابوك مش مسؤول يجيب لك الكلام ده خالص ابوك مسؤول فقط انه ياكلك ويشربك ويلبسك وبس انما لو يركبك عربيه بيجو ولا عربيه متسوشي ولا عربيه مرسيدس ده هو مش مسؤول عن الكلام ده خالص بالمره ومش مطلوب منه حاجه الحاجات دي بالمره ولو اكلك وشربك وبس جزاه الله خيرا والله لو ما اكلك ولا شربك برضه جزاه الله خيرا والله لو ما اكلك ولا شربك وقال لك انت اللي تاكلني وتشربني برضه جزاه الله خيرا كفايه ان انت تحس ان وانت طفل صغير كانت في ناس سهران عشانك كانت في ناس بتضحي بشويه النوم اللي نفسها تنامها وسهرانين جنبك عمالين ليل ونهار قلقانين عليك كفايه انك تحس ان في قلب بيحبك بصدق لا من اجل مصلحه ولا بيقدم السبت عشان يلاقي الحد ولا عايز منك اي مصلحه دنيويه قلب صافي ونقي وخالص بيحبك ابتغاء مرضات الله فعلا اكتر اتنين ممكن يحبوك على وجه الارض لا تقول لي لا زوجه ولا ولد ولا تقول لي قريب ولا صديق ولا حبيب ولا اي حد اخلص قلبين واللي عنده اعتراض يقول اخلص قلبين ليك مهما زعم كل اللي حواليك ان هم بيحبوك حب خالص 100% لا يمكن يكون الكلام ده صدق اه بحبك اه لكن زي حب الاولاد لا بحبك اه لكن زي وبخلص لك بس, بس زي اخلاص الاولاد ده لا يمكن فاخلص قلبين حبوك امك وبعدين ابوك او نقول امك وابوك هم دول اخلص قلبين ليك هم دول بس اللي بيزعلوا عشانك بجد هم دول اللي بيفرحوا لك بجد هم دول اللي بيخلصوا لك بجد هم دولت اللي عايزين لك كل خير بجد بجد ومش عايزين منك اي حاجة لو عشت في قصر كبير وراكب اجمل السيارات وعايش اجمل عيشة وهم قاعدين في كهف او كوخ صغير راضيين وفرحانين يقولوا الحمد لله يا رب ان انت طمنتنا على اولادنا تخيل يعني مش زعلانين منك ولا بيحقدوا عليك ولا متضايقين ان خيرك مش واصل لهم ابدا هم اهم حاجه يطمنوا عليك ان انت بخير وهم في الوقت ده لما انت تاكل كان هم اكلوا لما تركب احسن عربيه كان هم اللي ركبوا لما تسكن اجمل قصر كان هم اللي سكنوا في القصر ده عمرك شفت حب بالمنظر ده مش متخيل ابدا ان في قلوب فعلا بتحمل الحب ده هتقول لي بس في امهات مش كده وابهات مش كده انا عارف عارف ان في امهات مش كده وعارف ان في ابهات مش كده بس حتى يا حبيبي لو كانوا مش كده فانت ما بتعاملهمش عشان كده انت بتعاملهم عشان ربنا ابتغاء مرضات الله لان ده امر من ربي حبيبي لما ربنا يامرني ان اشكر لي ولوالديك ما قيدهاش ما قيدهاش سبحانه وتعالى بحاجه معينه ربنا ما قالش وبالوالدين احسانا لو كانوا حلوين ما كانوش حلوين لا عجهم ربنا ما قالش كده صح كده قال ايه وبالوالدين احسانا ولم يشترط قال ان اشكر لي ولوالديك ولم يشترط ما دام لم يشترط يبقى في كل الاحوال ان اشكر لي ولوالديك مسلمين كافرين عصاه اي حالة لكن لا طاعة في بعض المعصية بقى يحكمنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مش هعمل حاجة اعصي بيها ربنا عشان ارضي ام وابويا لا مش هيحصل لكن في نفس الوقت لا يمكن ابدا حق ام وابويا لا يمكن ازعلهم لا يمكن اكون وحش معاهم ليه؟ لان ربي حبيبي هو اللي امرني بكده تيجي نشوف الصورة التانية حكينا صورة البر في عجالة سريعة تعالى نحكي بقى صورة العقوق في عجالة سريعة تخيل شاب كده شايف نفسه حبتين وعايش حياته ومت- يعني وهي سبب العقوق في الغالب 99% منها سببها صحبة السوق شاب كده مصاحب شوية شباب صحبة سوق وبعدين قالوا له انت كبرت يا ابني خلاص صوتك تخن وطلع لك شنبات وبقيت عضلات و انت مش محتاج لهم في حاجه محتاج لهم في ايه محدش ليه امر عليك انت راجل وتقدر تحكم نفسك وتعمل اللي انت عايزه وتقدر انت تشتغل وتكسب وتعمل وت- وتفتح بيت وخلاص كنت محتاج لهم وانت صغير لكن انت كبرت دلوقتي صدق ان احنا في السن ده محتاجين لابائنا وامهاتنا صدق ان انا لو عندي 70 سنه انا محتاج لام وابويا والله كفايه دعاهم يا اخي والله العظيم كفايه وانت خارج من البيت كده لو ابوك عنده 130 سنه وانت عندك 100 سنه وخارج من البيت وتقول له ادعي لي يابا لو دعا لك دعوه بامر الله وباذن الله وبفضل الله اولا واخرا الدنيا كلها تتفتح لك الخير كله يتفتح لك ربنا بيكفيك شرور الناس كلها بدعوة الأم والأب يا الله احنا اتكلمنا في الموضوع ده في ثمرات البر بفضل الله سبحانه وتعالى تخيل بقى لو شاب بقى عاقل أمه وأبوه الام تكلمه يعرف يرفع صوته عليها يبص لها من فوق لتحت يحتقرها يدعي عليها كلامه باسلوب مش كويس يشتمها يسبها يضربها يهنها ي- يمنع عنها الفلوس والاكل والشرب خليها تتحوج للناس بعد ما كانت بتطلع اللقمه من بقها وبتديها له هو دلوقتي بيخليها تتحوج للناس بكل اسف تخيل الشاب دوت يقينا ربنا مش هيبارك له في اي حاجه لا في صحه ولا في مال ولا في عافية ولا في أولاد ولا في زوجة ولا في أي حاجة ويوم ما يتجوز ويخلف أول حاجة هيشوفها صورة العقوق المر المر هيشوفها من ولاده وهنشوف دلوقتي شوية قصص يا الله تخلع القلب والله العظيم والله العظيم تخلع القلب هتلاقي مش دموعك اللي نازلة هتلاقي دماءك هي اللي عمالة بتنزل هتلاقي فعلا تحس انت بتبكي الدماء بدل الدموع على صورة العقوق وعلى مهبة العقوق وقصص يعني سبحان الله مؤثر جدا الشاب دوت هيجني الثمرات المرة انا بقول لك العقوبة عاجلة ما من ذنب ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من القيامة- يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم وفي رواية بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخرة البغي والعقوق البغي ولا خوف ويمكن حكيت لكم زمان قصة رجل من بني إسرائيل الراجل ده ولاده ماتوا وزوجته ماتت وما بقي له إلا ابن واحد قضى حياته كلها في خدمة الولد ده وعاش معاه وعيشه وأكله وشربه وخلاه يكبر وبقى ما شاء الله بقى باشا الولد كبر واتجوز وأبوه ما عايش معاه الأب يستحمل الابن مليون سنة والابن ما يستحملش الأب أسبوعين ثلاثة الولد زهق من أبوه عايز يتخلص منه يا ريت يطرده بس لا ده عايز يقتله ركبوا فرس ومشي معاه قال له تعالى يابا امشي معايا نتمشى شويه دخلوا في الصحراء قال له موديني فين يا ابني قال له بس تعالى وصل لوسط الصحراء كده قال له انزل قال له انت لعب يا ابني في الصحراء قال له بس انزل فنزل طلع سكينه قال له لابد ان اذبحك قال له يا بني هل جزاء الاحسان الا الاحسان قال له خلاص انا سئمت ومليت منك لازم اذبحك يا ابني ما يصحش يا حبيبي يعني قال له لابد قال له انت مصر يا ابني قال له مصر قال له طب يا ابني لو انت مصر بقى خلاص وعايز تذبحني اذبحنا عند الصخرة اللي هناك ديت وما تذبحناش عند الصخرة ديت فالولد استغرب قال وما ضرك ان اذبحك هنا او هناك ما كده كده هتذبح قال يا بني ان كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة الثانية فلقد ذبحت ابي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل يا الله وكما تدين تدان اللي هتعمله مع عمك وابوك هتلاقيه من ولادك طلع الشاب العاق دوت لقى من ولاده عقوق في ايه زوجتي انت ما بتربيش العيال ربيتهم والله امال ايه بيعملوا كده ليه ما عشان انت عملت كده مع عمك وابوك انت نسيت انت نسيت امك اللي ماتت بحسرتها انت نسيت ابوك اللي مات وهو كان نفسه يشوفك وانت قلت يموت ولا ما يموتش انا عمري ما هروح البيت ولا هسال فيه ولا حتى هحضر دفنته ولا ليه دعوه بيه ولا ليه دعوه بيا نسيت امك وابوك اللي انت عملته معهم يا حبيبي هتلاقيه من ولادك ولسه ياما هتشوف تيجي عند سكرات الموت تفتكر كل ذنب وكل مصيبة عملتها مع أمك وأبوك تلاقي نفسك في مرحلة يأس وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى ازاي ربنا هيرحمني بعد كل اللي عملته ده الكلام ده لو ما تبتش خد بالك انا مش عايز اقاسك من رحمه ربنا هتقول لي اسات لامي وامي وابويا و- وماتوا خلاص طب اعمل ايه انت هت- لا مش بقاسك ماتوا خلاص اه ماتوا البر لم ينقطع احنا مش بنعمل زي فرنسا وامريكا مش بنحتفل بعيد ام لا احنا بنقول البر ده ما بينتهيش لا في حياة الام والاب ولا بعد موت الام والاب برهم دلوقتي هبرهم هينفع هينفع دلوقتي وممكن ربنا يكرمني ويسامحني وممكن ربنا يكرمك ويسامحك اصل يوم القيامة لما ابوك وامك هيقفوا بين ايدين ربنا هيقولوا يا رب ابننا اللي ربناه وفانينا عمرنا عشانه ظلمنا يا رب عمل فينا وسوى فينا يا رب هيقول لهم لا ابنكم بعد ما مت ندم وتاب وعمل لكم كذا وصدقات جارية وصيام فريدة كانت فاتتكم سامها لكم وصيام نذر انتوا كنتوا نذرتوه سامها لكم وحج عن نفسه وحج عنك وحج عنك وحج عنكم انتوا الاثنين وعمل لكم صدقات جارية وقعد طول عمره يدعي لكم ويستغفر لكم كل ده تقل لكم ميزانكم وبدل ما كنتوا هتخشوا النار هتخشوا الجنة بسبب الابن ده اللي كان بيعطيهم وبعدين تاب وندم وعمل لكم الخير ده كله تقوم امك تفرح بيك قوي وابوك يفرح بيك قوي ويسامحوك فعلا بال... يعني مش هيسامحوك في الدنيا هيسامحوك هناك وهناك اهم من هنا كمان خد بالك مش معنى كده حبيبي بس خلاص عقوهم لحد ما يموتوا بعد ما يموتوا بقى ايه انا بالله ما انت ممكن تموت قبلهم تلحق نفسك يا سبحان الله فلو ما تبتش بقى حبيبي انا بقول للي ما تبش خد بالك انا مش عايزك تيأس من رحمه ربنا انا بحكي لك صور البر كلها اهو ام واب موجودين بتبرهم الام موجوده والاب مش موجود بر امك وبر ابوك برضه هو ميت الاثنين ميتين الاب والام ميتين شفت بقى حلاوه الاسلام وجمال الاسلام قد ايه شفت ديننا حلو ازاي ديننا حلو للي فاهم واللي عالم بالكلام ده انما لو واحد جه ليه خلاص عقدت امك وابوك وماتوا خلاص جهنم وبئس المصير يبقى يأسك وقنتك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وممكن يموتك على الكفر السبب واليأس وقنت من رحمة ربنا سبحانه وتعالى طب وليه انا بقول لك باب الامل مفتوح اهو. حتى لو امك ماتت حتى لو ابوك مات حتى لو الاتنين ماتوا الحق يا اخويا الحق الحق نفسك الحق نفسك والنهارده صفحه جديده وافتح صفحه جديده من اول السطر بر والدين بعد التوحيد والصلاة وكذا وكذا وكذا وكذا وابدأ وابدأ حياتك طاعة لله وربنا هيقبلك وهيكرمك وهيسامحك وهيبدل سيئاتك الحسنات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لو كان بقى مش عايز يتوب ومش عايز يتعرض لأي نفحة ولا أي رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى خلاص نام على فراش الموت تأتيه الملائكة سود الوجوه سود الثياب يا الله معهم مسح من النار هيجهزوا روح وروح مش عايزه تطلع اصل الروح دي كانت عقل لل- للوالدين وكان مش مطيع لربنا ما كانش بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جت الروح تطلع الله ده انا ده انا مقبله على عذاب وعلى ده, ده انا هتبهدل لا لا انا مش عايز اطلع فتنتشر الروح وتتشعب في كل عرق من عروقك وكل شريان فالملائكة تيجي تنتزع الروح مش عايز تطلع يجي ملك الموت ينتزع الروح كما ينتزع خد بالك بقى الشوكة من الصوف المبلول تتقطع حتت الملائكة تاخد الروح دي وتحطها في مسح من النار ربنا يعافيك ويصعدوا بها الى السماء فكلما مروا على ملأ من الملائكة روحوا من هذه ما هذه الريح الخبيثة روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كنت تسمى بها في الدنيا إلى أن يصلوا إلى السماء في- فيتركوا الباب- باب السماء الأولى فلا تفتح لهم أبواب السماء يا الله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة حتى يلج الجمل يدخل الجمل في سم الخياط عارف إبرة الخياطة لو ان جمل هيخش من ابرة الخياطة يبقى الراجل ده هيخش الجنة مستحيل يا جماعة عايزين نلحق ونتوب ونفوق من الغفلة ديت ومن العقوق وزي ما قلت لك كله سلف ودين واوعى تنسى الجملة ديت هفضل اكررها عليك طول الحلقة طول ما احنا ماشيين في حلقة كده لحد اخرها هقول لك كله سلف ودين اللي عملته هتلاقيه وما كان ربك نسيا وما ربك بظلام للعبيد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اوعى حد يظلم التاني ما تظلموش بعض فما ظنك بأقرب الأقربين الوالدين فالسماء مش هتتفتح فترجع الروح للجسد ترتطم في الجسد من السماء الدنيا خلاص مش مش هتتفتح ابواب السماء خلاص يسيب الروح في الهواء كده فتنزل فترتطم بالجسد ثم يأتي الملكان من ربك ها ها لا ادري انا ما اعرفش ما اعرفش مين رب اصل انا ما كنتش عايش عشانه اصل انا ما كنتش بسمع كلامه خالص انا كنت كل اللي اعرفه آه، فلان وفلان وفلانه وفلانه وخلاص ومقضي حياتي كلها مع شله الانس ولا اعرف ربنا ولا اعرف نبيي ولا اعرف قراني ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعرف بر والدين ولا ولا صله رحم ولا حسن جوار ولا اي حاجه من الكلام ده خالص ما كانش في دماغي كانت دماغي بس في القعده الحلوه والسهره الحلوه والفسحه الحلوه والاكله الحلوه والعيشه الحلوه الجميله عايش النهارده موت بكره انت هتقلبها لنا نكد ليه؟ شيء دي كانت حياتك الحق بقى نفسك حبيبي الحق نفسك قبل ما تموت وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى تلاقي الواحد قاعد قدامك وفجأة فلان مات يا جماعة ده كان لسه من خمس دقايق قاعد معايا ايوه مات مات خلاص سبحان الله كان في شاب مرة في الستينيات كان في كلية زراعة يمكن انا ذكرت الكلام ده في كتاب رحله الى الدار الاخره في الباب بتاع سوء الخاتمه الشاب دوت كان ينكر البعث وينكر الموت وينكر الحساب وينكر كل شيء فكان بيقول ايه وقف وسط الجامعه ووسط الشباب والطلاب فبص للسماء وقال بيكلم ربنا بيتحدى ربنا بيقول له لو كنت الها حقا لو كنت ربنا بجد فانا اهو اقبض روحي خلال ساعه ولو ما قبضتش روحي يبقى ما فيش رب ولا اله لهذا الكون وعدت الساعة والشاب لسه عايش ما ماتش بعض الشباب فتن وبعض الشباب قال لا ده ربنا بيستدرجه وهيموت موتة وحشة قوي وبعض الشباب قالوا ده ده قاعد يخرف سيبك منه الولد ده رجع البيت وكأنه منتصر فرحان كأنه منتصر على مين؟ على فاطر السماوات والأرض أنت بتتحدى مين يا حبيبي؟ راح البيت دخل على ام وابوه قال لهم انا قلت كذا وكذا وكذا وربنا ما موتنيش هو عايش وزي الفل اهو حضر الاكل يا امي حاضر يا حبيبي حضروا الاكل دخل يغسل وشه شويه ميه صغنطاطين قد كده جم في ودانه هي الميه لما بتيجي في ودان بيموت الواحد لا امال مين اللي الميه لما تيجي في ودانه يموت اعزكم الله الحمار فقط لو دخلت الميه في ودانه بيموت فمات ميتة الحمار دخلت شوية مية صغيرة في ودانه وسقط ميت في ساعتها اللي وقف بيقول لو كنت اله موتني بعد ساعة تحدى ربنا سبحانه الملك مين يقدر يا جماعة يتحدى ربنا سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فيجي عند السكرات والملائكة ويجي بقى عند القبر الملائكين من ربك لا أدري من نبيك لا أدري ما دينك لا أدري فيفتحوا له فتحة للجنة فيفرح يقول له ما تفرحش ده كان مكانك في الجنة لو كنت آمنت بالله لو كنت صليت لو كنت بريت أمك وأبوك لو كنت وصلت الرحم لو كنت عملت وعملت وعملت لكن أنت كفرت بالله اقفل افتح الباب التاني باب إلى النار يفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها وعياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم يا رب ده ريح النار يشم من على بعد 500 عام فيسقط لحم الوجه من ال- اللفح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون عارف ايه كلوح عمرك جبت رنجة قبل كده وحطيتها على النار عشان تشويها لقيت الجلد بتاعها ايه اتسلخ كده هي نفس الحكايه الجروح ان الشفه العليا ترتفع لحد ما توصل منتصف الراس والشفه السفلى تنزل لحد ما توصل للصدر هو ده الجروح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قعدت في قبرك تعذب ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من العذاب وانا ماسك السورتين عشان اقول لك شوف انت عايز ايه ينفخ في السور خلاص نفخه البعث كل طالع من القلب العطشان جعان عريان تعبان عايز بق ميه فين الميه يا ناس مفيش غير مكان واحد حوض النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم اللي, اللي كنت كل ما اسمع كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس عمرك ما اتبعته تروح عشان تشرب النبي ما يعرفش النبي لا يعلم الغيب على اطلاقه فتيجي تشرب من ايد النبي تلاقي الملائكة بتقول لك لا ابعد تذودك الملائكة تدفعك فالنبي يقول اصحابي يا رب اخواني يا رب فتقول الملائكة انك لا تدري ما احدث بعدك انت ما تعرفش ده عمل ايه ده لا اتبعك ولا سمع كلام ربنا ولا بر امه وده كان عقب ام ابوه واذا بالنبي بعد ما كان مبتسم في وشك وبيقدم لك الكوب عشان يشربك يرجع الكوب مكانه لان في واحد تاني احق منك بالكوب ده فيقول لك سحقا سحقا وبعدا بعدا هيتبرأ منك طب ورب الكعبة انا مرضى لك المشهد ده والله العظيم انا ما انا ما اتحملوش ليك انت مش ليا انا انا لا اتحمل هذا المشهد لا ليك ولا ليكي توقع امك وابوك وتوقع امك وابوك ونفسك تشرب من ايد النبي مش هيحصل مش هيحصل انما هيحصل انت لما تبر امك وابوك لما تلحق تتوب لولاده وزي ما قلت لك حتى لو ماتوا وانت قاعد قدامي دلوقتي كده قول يا رب اغفر لهم وابويا يا رب يا رب اغفر لهم وارحمهم يا رب يا رب كترها والله العظيم طب قولها طول الحلقه طول ما انت سامعني كده يا رب اغفر لهم وارحمهم يا رب اغفر لهم وارحمهم لو كانوا ميتين ادعيهم مش قد ايه يا رب اغفر لهم وارحمهم يا رب اغفر لهم وارحمهم كفر عن ذنوبك وسيئاتك. يمكن تموت بعد الحلقه دي يمكن اموت انا وانت قبل الحلقه ما تخلص فيبقى لحقنا نفسنا قبل ما نموت عشان لما نموت نلاقي الخير بقى اللي احنا لسه قايلينه من شويه فتخيل بقى تيجي تشرب والنبي يتبرأ منك وبعدين تروح بعدها الميزان بتتوزن وتلاقي آه، آه، ما شاء الله أعمال صلاة جميل والميزان طابق وص- و- والصيام وحد ورا ومرة واحدة يتحط العقوق في الكفة التانية فترجع الكفة كفة السيئات رجحت بسبب العقوق اللي انت عملته لامك وابوك بسبب الدموع اللي كانت ليل ونهار على خد امك وعلى خد ابوك من كتر اللي شافوه منك يا الله ايه ده ايه الظلم ده اللي ما جاش من اول حلقه بص ايه ايد امك وابوك دلوقتي حالا اللي ما حضرناش من اول حلقه سبحان الله الدموع دي كانت غاليه الدموع اللي نازله على خد الام والاب ونازله سخنه مليانه حراره ومليانه يعني مليانه يعني اقول ايه حزن شديد جدا هتبقى نار على كل انسان عقله امه شوف قد ايه سبحان الملك هتلاقي الميزان طب كفه السيئات طبت بسبب العقوق هتقف بين ايدين ربنا هيسألك عملت ايه
عملت كذا وكذا بريت امك وابوك هو اعلم سبحانه وتعالى لا يا رب ما بريتهمش انا كنت عاق بيهم خذ كتابك بشمالك وادخل النار
تخرج تجري في ارض المحشر وانت بتبكي ووشك مليان سواد تقول هتقولي في الوقت ده يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه طب مش هو اللي شغلك عن امك وابوك الفلوس والشهوات والمنصب ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ويجي الامر في لحظتها من الملك جل وعلا للملائكه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يقول مجاهد لو أن حلقة حلقة واحدة من السلسلة دي سقطت في الأرض لما استطاع أن يحملها الإنس والجن ولو وجدوا ريحها, ريحها ولو وجدوا ريحها لماتوا جميعا من نتن ريحها ده حلقة من السلسلة تدخل من الثمة تخرج من الدبر ويجر به إلى النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا بذراع الجبار فاسلكوه ليه يا رب انه كان لا يؤمن بالله العظيم ما سمعش كلام ربنا ما قطعش ربنا ما اتبعش النبي ما ما برش امه وابوه عمل كل السوء ده تيجي تعدي على الصراط مصيبة مصيبة بقى صراط حد من السيف وأدق من الشعر بدل ما تجري على الصراط كالطرف كالبرق وكجويد الخيل وكالراكب المصرع تزحف على بطنك زحفا قد ايه الصراط لو قلت لك مليار مليار مليار مليار كيلو متر ابقى كذاب لانه اكتر من كده مش قد ايه تعدي كل ده زحف ولسه ما دخلتش النار وفي الاخر يجي لك بقى القلوب بتاع عقوق الوالدين يروح خطفك من على الصراط ويروح منزلك يا خبر ابيض والله العظيم مرضى لك الموقف ده صرت لهم حبيبي صرت لهم اختي عايز انهي صوره صوره البر والخير والنعيم والمتع واللذه وصحبه النبي في الجنه والنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنه وان ربنا يجمعك بامك وابوك واخواتك واصحابك وحبايبك في الجنه ولا انك انت تخش النار وهم يبقوا في الجنه او حتى تخش النار وهم كانوا في النار وتبقى انت في مكان وهم في مكان انتوا بتتعذبوا وهم بيتعذبوا طب وليه وليه يا حبيبي في الله ليه ربنا يكرمنا ويكرمك دي كانت صورتين شوف سبحان الله حنية الام وقلب الام انا عايز اقول لك قصيدة زنطوطة كده توضح لك موقف عجيب قوي قوي الموقف ده والله العظيم يعني يبني القلب حتة قصيدة قد كده زنطوطة حوالي عشر ابيات بتحكي قصة يعني شاب عاقب امه وابوه وهندم ندم لا ينفعه شوف بقى بيقول الشاعر وركز معايا يا اخويا وحبيبي في الله ركز معايا مع قطعه شعر دي لانها مؤثره جدا جدا ويمكن اكتر قطعه شعر اثرت في حياتي اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ما ينال به الوطر شاب بيقول للتاني بيقول له خد فلوس وروح اقتل امك وشق صدرها واطل القلب بتاعها انا محتاجه اهر امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوقر قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى واغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر لكنه من فرط سرعته هوى وقع فتدحرج القلب المقطع اذ عثر القلب اتدحرج على الارض واتملى تراب ناداه قلب الام وهو معفر ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى واغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر لكنه من فرط سرعته هوى وقع فتدحرج القلب المقطع اذ عثر ناداه قلب الام ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حروبه غضب السماء على الغلام قد انهمر فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه على تاريخ البشر ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم ناداه قلب الأم كف يدا ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر أختي اتصلت بيا الأسبوع اللي فات ده شوف يا أخي الجحود ربنا يعافيك ويعافيك بنتي بتربطها بأمها محبة كبيرة جدا أمها ست فاضلة والبنت أخت فاضلة ربنا ابتلاها بزوج ربنا يهديه حرمها من ان امها تشوفها الام تضطر عشان بيت بيت بيت بنتها ما يتخربش لان جوزها بيقول لها لو امك جات لك تبقى طالق ولو شافتك في البيت عندي هنا تبقى طالق ولو رحت لها البيت تبقى طالق هي دي الرجوله هي دي الجدعنه هي دي المرجله هي دي خلاص النخوه حتى لو في خلاف يا اخي بينك وبين اسره زوجتك ليه تحرمها من رؤية اهلها ما تروحش انت مش مشكلة وصلها لحد البيت تطلع تشوف امها وامها تشوفها وبعد كده ارجع هاتها انما ليه تحرمها من صلة الرحم ليه تحرمها من بر امها وابوها بدأت الام تتصل ببنتها عشان تنزل تشتري حاجات من السوق وتروح تقابلها تاخدها في حضنها وتطبطب عليها وتجيب لها اللي هي عايزاه وتمشي شوف قلب الام يا اخي ايه ده ايه القلوب الجميلة دي في نفس الوقت ايه القلوب الجحدة دي كلها ليه تحرم بنت من رؤية امها ليه تحرم بنت من رؤية ابوها بكرة هتتجوز بنتك وهتكبر وهتلاقي جوز بنتك بيعمل معاك اللي انت عملته مع مراتك هتلاقيه بيقول لبنتك لو رحت شفت ابوكي او لابوكي جالك تبقى طالب وهتلاقي نفسك بعد سنين طويلة بذلتها عشان خاطر بنتك هتلاقي نفسك في النهاية غريب ما تقدرش تشوف بنتك إلا خلسة كده في أي مكان يا شباب أخوك الوالدين بيحبط الأعمال فوق يا جماعة يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة اول واحد من التلاتة العاق والوالدين اعمالك كم مرة قمت الفجر في عز البرد كم مرة رحت تحج في عز متاعب وكدت ان تموت في رمي الجمرات كم مرة اتعذبت وتعبت كم مرة حلقك كان بيتقطع من كتر الصيام كم مرة وكم مرة وكم مرة في وسط ده كله في وسط ده كله مرة واحدة نسيت كل دوت بسبب حقوق الوالدين ربنا يعافينا ويعافيك من حقوق الوالدين تعال نشوف الثمرة الرابعة المريرة لحقوق الوالدين العاق لا يدخل الجنة ولا ينظر الله إليه ما زي ما قلت لك الحكاية ما هياش سايبة الحكاية ما هياش سايبة دي مظالم وتخيل لو ان المظالم ديت كان اللي مظلوم في المقام الاول امك وابوك يقفوا بين ايدين ربنا يا رب ابننا ظلمنا يا رب بنتنا ظلمتنا مظالم حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاه بيقول أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فلت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار سئل ابن عباس حديث رواه احمد والنساء باسناد الحديث لا الحديث اللي بعده هو اللي رواه احمد والنساء سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن اصحاب الاعراف عارف طبعا أصحاب الأعراف اللي بين الجنة والنار سور أو جبل بين الجنة وبين النار سئل عن أصحاب الأعراف قال أما الأعراف فهو جبل بين الجنة والنار وأما الرجال الذين يكونون عليه خد بالك فهم أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله دون أن يستأذنوا آبائهم وأمهاتهم طبعا الكلام ده لو كان الجهاد ده في الوقت دوت فرض كفاية أما لو كان فرض عين ففي الوقت ده مش محتاج استئذان لا من الأب ولا لا من الأم ولا من الأب إنه لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى سبحان الملك فبيقول أما الرجال هؤلاء فقد خرجوا للجهاد في سبيل الله دون أن يستأذنوا آبائهم وأمهاتهم فمنعهم العقوق من دخول الجنة ومنعهم الجهاد من دخول النار فيفضلوا واقفين على جبل الأعراف لحد ما أهل الجنة كلهم يخشوا الجنة لحد ما أهل النار كلهم يخشوا النار ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة أمال إيه العذاب اللي هتعذبوه العذاب اللي هتعذبوه عذاب الانتظار الانتظار مر خمسين ألف سنة واقفين على جبل الأعراف مستنيين لحد ما القيامة تخلص كلها ويبتدوا بعد كده يخشوا الجنة والراجح ان هم من اهل الجنة سبحان الملك اسمع لكلام النبي عليه السلام حديث رواه احمد بن سعيد سند صحيح نكمل النقطة دي ونعمل فصل ان شاء الله آه ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق الوالدين والديوث الذي يقر في اهله الخبث ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أول واحد العاق الوالدين العقوق يوجب اللعنة على صاحبه يا الله العقوق ممكن يجلب الإنسان لعنة نعم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه طب أسب أمه بيه إزاي بحاجتين إما يكون السب مباشرة بإن ولد بيسب أمه فعلا أو ولد بيسب أبوه واما ان يكون بشكل غير مباشر اسب ابو فلان وام فلان ففلان ده يروح سبب امه ويسب ابوه يبقى انا كده انا تسببت في سب امي وابويا اخر نقطه عقوق الوالدين يا جماعه سبب لانتكاس الامه وتاخير النصر تصدقوني ولا تعتبروني درويش لو قلت لكم ان الغلاء اللي احنا فيه ده كله من ضمن اسبابه عقوق الوالدين تخيل لان بر الوالدين من اسباب الرزق من اسباب توسعة العيش على الناس ومن اسباب الخيرات التي تغدق علينا ان انت لو حبيت ان ربنا يبسط لك في رزقك ويوسع لك في رزقك و- و- وينسي لك في اثرك يعني طول لك في عمرك بر والديك وصل رحمك يبقى العكس بقى لو حبيت الدنيا بقى ت- يعني ت- ت- تضيق عليك وال- وال- والارزاق تبقى ال- والغالي اللي احنا فيه ده كله عقوق الوالدين يبقى عقوق الوالدين من اسباب انتكاس الامه وتاخير النصر ولذلك سبحان الله شوف فتنة أصحاب النبي عليه السلام فتنة عجيبة جدا كان الواحد فيهم يا جماعة لما لما يكون عايز زيادة وكده كان يقسم بالله على الحاضرين أن يقوم العاق منهم حتى لا يحرموا بركة الإجابة بركة إجابة الدعاء سبحان الله يعني الحقيقة موضوع عقوق الوالدين يعني آه موضوع العقوق هو موضوع يعني مؤلم جدا جدا يا جماعة موضوع مأساة مأساة كبيرة جدا موضوع العقوق وأنا يعني يعني عايز أقول قصتين ثلاثة كده بس بعد ما بعد ايه يعني احكي قصتين كده بسرعه وناخد فاصل وبعدين نرجع للاتصالات آه، اول قصه معنا النهارده قصه شاب ابوه راجل ريفي فلاح بسيط تعرف قد ايه الانسان الفلاح قد ايه بيتعب ويكد وقد ايه بيشوف يعني يعني تخيل بيصحى كده يعني من بعد صلاة الفجر ويروح الغيط بتاعه ويبتدي يضرب بالفاس ويتعب ويسقي المية ويعمل و... تعب ما تتخيلوش عشان يأكل ولاده عشان يوصلهم لأعلى المناصب لأجمل المناصب ابنه كبر ما شاء الله لحد ما بقى ما شاء الله معيد في الجامعة بقى معيد في الجامعة لا لا بقى بدأ كل مدى يحس بنفسه ما انا بقيت معيد وبقيت وبقيت وبقيت وما تشرفش ان يكون ابويا الفلاح ده هو ابويا ارتبط لحد ما كبر برضه اكتر وبقى دكتور في الجامعة حب معيدة كانت معاه في الجامعة وحب يتجوزها رسم لها احلام وصورة خيرية انه عايش في المكان الفلاني وانه يمتلك اطيان و و- وان ابوه فلان بيه وفلان باشا وانه من اسرة عريقة وقعد يعني يرسم لها احلام على الرمال وافقت البنت على الجواز لكن كانت مصرة انها تروح تتعرف على امه وابوه واهله وهو كل ما عمال يتهرب منها وعمال يأجل الموضوع ده انه مش عايز مش عايزه تشوف اهله لحد ما اصرت البنت طبعا هي مخالفه شرعيا هي مخطوبه لسه ولا ولا حتى يعني يا دوب راح تقدم لها انه ياخدها في ايديه ويروح ي- لاسرته هو ما كانش ملتزم وراح خد البنت وطلعوا على بيته بيت بسيط ريفي بسيط وراجل ابوه راجل بسيط دخل لقى امه لابسه لبس يعني مش قد المقام زي ما بيقولوا يعني وعلى مضض منه قال لها دي امي البنت دخلت خدتها في حضنها وبستها ورحبت بيها وشويتين جه الاب من الغيط لبسه معفر بالتراب وبالطين واثر العرق والتعب والشقى باين عليه فدخل ازيك يا ابني فبص للمعيده وقال لها دوت عامل من العمال اللي شغالين عند والدي الراجل سمع الكلمه كان صاعقه من السماء نزلت عليه قال له بتقول ايه يا ابني انا عامل عند ابوك انت مكسوف تقول لها ان انا ابوك قال له ما تقولش الكلمه دي تاني انا ما اتشرفش ان واحد زيك يكون ابويا ما كان من رجل الا انه اترمى على الارض واصيب بجلطه وما كان من البنت الا انها قامت وصفعته على خده اللي هو الدكتور وضربته ومشيت لانه استعار من اهله تخيل كده كم واحد من الشباب عمل الموضوع ده انا كنت اعرف زمان زمان قبل ما ربنا يكرمني نعمه التزام كنت اعرف زمان ليا بالمنظر ده وبالاخلاق ديت كان لما يشوف ابوه كان يستعر منه كان يلاقي ابوه جاي من شارع يمشي من شارع تاني عشان زمايله ما يشوفوش ابوه الراجل الفقير البسيط اللي رباه تعب عشانه وشقى عشانه وضحى بحياته علشان يخليه بني ادم في حين ان انا نفسي كان كانت امي فقيره الله يرحمها وابويا كان فقير ورغم ذلك كنت افتخر ان الناس ديت هم اللي عملوني بعد فضل رب سبحانه وتعالى وما زلت افتخر بان الام دي هي اللي ربتني وبان الاب ده ربنا يحفظه ويشفيه هو اللي رباني والله العظيم خطر على بالي الحلقه اللي فاتت لولا بس ظروف والدي الصحيه ربنا يشفيه ويعفو عنه خطر على بالي اجيبه معايا الحلقه دي واقعده جنبي وادردش معاه واقضي الحلقه كلها في الكلام عنه وفي تقبيل ايديه بس مش هقول ولا كلمه لولا ظروفه الصحيه إنه ما يقدرش يجي المشوار ده كله ويقعد معايا ساعه ونص على الهواء يعني سبحان الله لحد الان والله انا مش مصدق نفسي ازاي ان الشاب قلبه وطوعه انه يقوى ام ابوه هنشوف القصه الثانيه القصه الثانيه قصه ابني كان عايش مع ابوه الفقير ابوه كان تاجر فاكهه وخضار على عربيه قار وكده بسيطه على قده الراجل ده كان عنده عشر اولاد وبنات يعني الابن ده واحد من ضمن عشرة الاب فضل يجاهد ويتعب ويكد ويشقى لحد ما الابن ده كبر ودخل كليه العلوم بدأ الابن بدل ما يشعر بآلام والده ان هو محتاج كل قرش وكل لقمة علشان يقدر يربي اخواته بدأ بدأ يضغط على ابوه ويضغط ويضغط اكتر حتى ما الاب فيما يتصرف منه يا ابني حرام عليك المصاريف دي كلها اتاري الولد كان بياخد المصاريف دي ليه؟ علشان يصرفها على البنات ويصرف- ويصرفها على المخدرات والشبه ويصرفها على الشرب وعلى الخمر وعلى المخدرات والكلام ده كله في يوم من الايام الاب صرف في وش ابنه قال له خلي عندك رحمة ارحمني يا ابني ده انا عندي تسعة غيرك محتاج اصرف عليهم واكلهم واشربهم ارحمني يا ابني بدل ما تساعدني تعمل فيا كده ما كان من هذا الشاب اللي سبحان الله انا مش قادر اشبهه بالشيطان حتى لان اكيد الشيطان مش هيكون زيه كده ما كان منه الا انه شغل عقله عقله اللي مليان شر كله وراح المعمل بتاعه في الجامعه حضر محلول ميه نار وجه والاب نايم وسكب عليه كل المحلول دوت لحد ما خلى اللحم انفصل عن العظم وقتل ابوه لمجرد ان ابوه صرخ في وشه قال له يا ابني ارحمني خلي في قلبك شويه رحمه القصة الثالثة في وضعنا كده سريعا آه شاب من أسرة غنية أمه دكتورة كبيرة جدا في كلية هندسة يعني مهندسة دكتورة في نفس الوقت شاب من أسرة عريقة جدا وغنية جدا حب يتجوز فنقى فتاة ملهاش ملتزمة ولا عندها دين فالأم اعترضت الأم ملتزمة قالت له يا ابني بلاش يا ابني البنت دي خد اي بنت تاني ده انا عندي ليك بنت ما شاء الله ادب وجمال وذوق وعيله و- وتدين و... قال لها هي دي اللي انا اخترتها وهي دي اللي انا بحبها الام بدات تتناقش معاه صوتها عالي صوته عالي ما كان من هذا الشاب الا انه بكل بساطه دخل وسحب سكينه كبيره من المطبخ وطعن أمه عشرين طعنة وقتل أمه حبيبته حد قام مش متخيل وحقه مش جايب ازاي ايد انسان وازاي قلبه يحمله انه يجيب سكينة ويقتل امه سبحان الله معلش انا هحكي القصص البسيطه اللي فاضله في خمس دقايق احنا دلوقتي يعني فاضل 25 دقيقه هحكي في خمس دقايق وناخد فاصل ونتلقى الاتصالات. ابن من الابناء كبر واتجوز ولما كبر واتجوز في يوم من الايام خلف وعياله بدأوا يكبروا بدأ ابوه يجيله مرض المرض ده كان بيتسبب في ان هو اللعاب بتاعه ينزل على يعني على لحيته وما ما بيتمالكش نفسه اب تعب وكبر فبدا الاولاد يشمئزوا والزوجه تشمئز ال- ال- ال- الشاب عمل ايه راح واخد ابوه بدل ما قعده معاه في الفيلا راح مقعده في المكان ملحق كده بالفيلا في الجنينه بعيد عن اولاده عشان ما- ما يقرفوش من رؤيه الوالد ده فابنه بيقول له يا بابا انت واخد جدي في المكان ده لوحده بتاع الخدامين ده تقعدوا فيه ليه قال له عشان ما تقرفوش منه يا ابني اصله بقى شكله مقرف قال له ان شاء الله لما اكبر هبقى اعمل معاك اللي انت عملته مع جدي شاب تاني في يوم من الايام وقف في وسط الشارع وانفعل على والده وبدا يضرب ابوه لحد ما وصل الامر انه بدا يصلع الاب على خده بدا الناس تمسك الولد ويضربوه وبداوا يغلظوا عليه فالاب قال لهم سيبوه اللي عمله معايا ده هو نفسه اللي انا عملته مع ابويا وفي نفس المكان ده العقوبه دي جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى شاب تاني اتخانق مع ابوه في يوم من الايام وطرده من البيت وبدا يضربه بايديه ورجليه ويجرجره لحد ما وصله لاول السلم بتاع العماره لسه هيكمل ابوه قال له كفايه يا حبيبي انا كنت بعمل في جدك كده لحد السلم ده وما زودتش عن كده فاللي انا عملته مع ابويا هو اللي انت بتعمله معايا النهارده سبحان الله هختم بثلاث قصص مؤثرين جدا ست جوزها مات ربت ابنها لحد ما كبر وبقى ما شاء الله وفي يوم من الايام جالها مرض الابن ما استحملش المرض بتاعت امه بتاع امه وامه اتضايق منها جدا وحاسس ان هي بقت حمل على رقبته في يوم من الايام خدها ودخلها مستشفى في مكان تاني غير المدينه اللي عاش فيها وسابها في المستشفى وهرب وراح اشتغل في مكان تاني خالص لمده سنتين ثلاثه وسايبها في المستشفى ما حدش يعرف لها مكان في يوم من الايام رجع القريه اللي كان ساكن فيها سالوه فينك يا فلان قال لهم كنت شغال في المكان الفلاني فين امك قال لهم ماتت من سنتين يقدر ربنا سبحانه وتعالى واحد من اهل القرية في يوم من الايام واحدة مريضة قريبته جت في المستشفى دي راح يزورها لقى ام الولد نايمة في السرير اللي جنبها ازيك يا حاجة هو انت ده ابنك بيقول ان انت كذا وحصل و- قالت له ابدا يا ابني انا عايش هنا ده هو جابني هنا من سنتين وسابني ومشي اخباره ايه ده وحشني قال لها وحشك يا سبحان الله على قلب الام المهم خرجها من المستشفى وخدها وداها للقرية من غير ما يعرف ابنها ولما وصلوا القرية الراجل ده عزم اهل القرية كلهم بما فيهم ابن الست ديت وقدام الناس كلهم اخبارك يا فلان قال له الحمد لله اخبار امك إيه؟ قال له ما بقول لك ماتت من سنتين قال له متأكد قال له ده انا دافنها بايديا فقال لهم طب دخلوا الحاجة دخلت ام الولد ده قال له امال دي تبقى مين الولد انبهر قال له مش دي امك برضه قال له ايوه قال له امال بتقول انها ماتت من سنتين ازاي فزعت الام وما كانتش مصدقه ابدا ان ابنها يعمل معاها العمله ديت القصه اللي بعد كده قصه ام جوزها مات وربت ولادها لحد ما كبروا وما شاء الله كلهم ماتوا فضل معاها الابن ده بس كبر لحد ما وصل سن الجواز جوزته من واحده هو كان عايزها وبعد خمس سنين طلقها بعد ما خلفت له ولد وبنت فالام بتساله ليه طلقتها يا ابني دي طيبه قال لها مش من مستواها الاجتماعي وراح اتجوز واحده من مستواها الاجتماعي اللي هو عايزه بدات الام تعيش خدامه تحت رجلين الابن وولاده اللي كانوا من زوجته اللي طلقها بدات تعتني بالولد والبنت جت الزوجه الجديده لقت ان الام ديت ما ينفعش تعيش معاهم في نفس الفيلا بدات تقول له قعدها في الملحق اللي في الفيلا بتاع الخدامين عشان ما ينفعش امك دي تعيش معانا رضيت الام لانها بتحب ابنها ومش عايزه تفارقه وعشان خاطر الولد والبنت اللي بتربيهم قعدت معاهم في يوم من الايام كان ليها بنت واحده بس هي اللي عايشه راحت تزورها من في مدينه تانية قعدت عندها يومين رجعت لقيت عفشها كله مرمي في الشارع خبطت على باب الفيلا طلعت زوجة ابن ابنها بنتي انتوا رامين عفش بره ليه قالت لها مكانك بره ما تجيش عندنا قالت لها حبيبتي انا رضيت ان اكون مكان الخدامه قالت لها ولا حتى تصلح انك تكوني مكان الخدامه طب فين ابني يا بنتي قالت لها ابنك واقف ورايا اهو وان كان يقدر يقول لك ادخلي يدخلك قالت له يا ابني هتطردني بره قال لها اللي قالته زوجتي هو اللي هيمشي يا ابني يرضيك انك ترمي امك في الشارع قال لها يرضيني راحت الام تبكي خبطت على جاره ليها حكت لها على اللي حصل الجاره قعدت تبكي معاها وبعدين راحت الام اتصلت ببنتها اللي كانت عندها من يومين قالت لها يا بنتي اخوك رماني في الشارع اقدر اجيلك قالت لها لا لان جوزي زهق منك في اليومين اللي انت قعدتيهم وقال ما دخلكيش البيت تاني وراحت قافله السكه في وشها ما كان من الست ديت الا انها اصيبت بجلطه وجارتها قعدت تبكي جنبها والناس المحسنين في الحي اجروا لها اوضه بمنافعها وقعدوها فيها وكل اهل الحي يحسنوا ليها الا ابنها واخر قصه اختم بيها قصه اب غني كان عنده فلوس كتير ربى ولاده وبنى عماره كبيره ولاده الثلاثه كبروا جوزهم وادى كل واحد دور في العماره وسكنهم وعيشهم اجمل عيشه زوجات الاولاد الثلاثه زهقانين من وجود الاب اب بنى عماره اربع ادوار من اجمل ما يمكن ومقعد كل ابن في دور زهقوا ان هو عايش معاهم في نفس العماره اللي هو يملكها وهذا الاب كان عنده اطيان وعنده اراضي وعنده وعنده حاجات كتيره جدا لكن جاله مرض كان بيفقد الذاكره لمده يوم او يومين ويرجع تاني ويفقد الذاكره لمده يوم أو- ويرجع تاني بدات زوجات الابناء يحرضوا الابناء ما تروح تحطوه في دار المسنين ايه اللي مقعده هنا ده حتى بقى بالنسبه لنا حمل تقيل واحنا مش عايزين نشوفه اتفقوا الثلاثه وخدوه في اليوم اللي جاي فيه فقدان الذاكره ودوه دار المسنين خبطوا فتحوا قالوا لهم الراجل ده لقيناه في السكه فحبينا ناخد اجره فجبناه عندكم دار المسنين دخل الرجل والشباب دول هم خارجين راحوا مكلمين البواب اللي في دار المسنين قالوا له ادي رقم تليفوننا لما الراجل ده يموت ابعت لنا ليه عشان الميراث عشان يورثه الراجل بعد يومين فاق من ال- ال- ال- فقدان الذاكره اللي كان عنده فلما فاق انا فين قالوا له انت في دار المسنين ايه اللي جابني هنا قالوا له ثلاث شباب جابوك قالوا ان هم لقوك في الشارع ايه مواصفات الشباب قالوا له مواصفاتهم طلعوا هم مين ولاده قعدت عليهم ويبكي بكاء مرير وبعد ما دعا عليهم ما استحملش يومين ومات اتصل البواب بتاع دار المسنين بالاولاد الحقوا الراجل اللي انتوا جبتوه مات فرحوا راحوا هناك لكن فجأة بمفاجأة كادت أن يعني تطير وأن تطيش عقولهم من هول المفاجأة إيه اللي حصل؟ الأب لما لقى أولاده عملوا معاه كده تنازل لدار المسلمين عن كل ممتلكاته بما فيها العمارة اللي هم قاعدين فيها راحوا هناك عشان يورثوا لقوا نفسهم بأمر من البوليس مطرودين حتى من الشقق اللي سكنوا فيها والجزاء من جنس العمل ده كان موضوعنا مع حق الوالدين يا ريت يا شباب تحس بقدر الوالدين وقيمة الوالدين واللي بي- بيبر امه وابوه يزود الجرعه واللي كان بيقوم يتوب الى الله فاصل صغير ونتلقى مكالمتكم جزاكم الله خيرا فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا
مستشارك القانوني أصاب من استشار لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900 766 77 اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني هل يجوز التصالح في جريمة القتل الخطأ والنصب داخل قسم الشرطة أو النيابة العامة؟ ماذا تفعل لو أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن الترخيص بتحويل الشقة السكنية بالطابق الأرضي إلى محل تجاري؟ مستشار القانون القانون المدني والشهر العقاري قانون الأحوال الشخصية القانون التجاري والضرائب قانون الإيجارات القانون الجنائي قانون مجلس الدولة قانون العمل والتأمينات والمعاشات التسريئة من مصر في 900 7 6 7 7 مستشار القانون أصاب من استشار
فيه سكر الأسرة منقى طبيعيا والدليل هات أي كمية ودوبها في المية هتفضل المية زي ما هي نقية نقاء سكر الأسرة على مية بيضة آخرة بلازة آخر لزازة بلازة جميع أنواع المكرونة بلازة من أجود أنواع القمح العالمية شركة ذهب لصناعة المكرونة والصناعات الغذائية تليفون 3 8 11 12 77 3 8 11 43 42 الحامضية جيزة بلازة آخر لزازة مع تحيات عصام أبو الدهب بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شعور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين اتصالاتنا كلها عن بر الوالدين وعن التفاعل مع بر الوالدين وربنا يجمعنا ويقطع الخير معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا شيخ أهلا بيك محمود ربنا يرزقك جزاك الله كل خير على البرنامج ده الله يبارك فيك ويرزقك والله انا عايزة اكلمك في الموضوع وعايزة ابشرك ببشرة كان ما شاء نفسي من الله.
زمان اقولها لك يعني ربنا يبشرك بالخير والله الام والاب دول نعمة من عند الله نعم طبعا والله انا لما ببوس ايد امي رجليها ببقى سعيدة جدا طبعا طبعا طبعا ودايما وانا بصلي وبسجد لله ما عنديش غير دعوة واحدة ان انا يعني اكون بره بامي ربنا يحفظنا ويحفظنا وانا كنت مريضة مرض شديد جدا ألف سلام والحمد لله كان ليا ثلاث امنيات بس يعني كنت بتمناها وانا مريضه نعم كانت الامنيه الاولى ان انا ارجع اسجد لله سجد اسجد لله تاني والامنيه الثانيه ان انا يعني اخدم امي لاخر يوم في عمري في عمرها ما شاء الله ما شاء الله والامنيه الثالثه ان انا ربنا يرزقني بالعمره يعني قبل الممات ان شاء الله ما شاء الله
فالبشرة اللي انا عايزه ابشر حضرتك بيها يا شيخ محمود نعم ان انا قبل مرضي دوت يعني سمعت الدرس اللي انت كنت عامله مع المرضى نعم و... وانا في مرضي الحمد لله على فراش المرض تذكرت الدرس بتاعك ما دوت شاء الله ودعيت لله الاخوات اللي كانوا جنبي على السراير المرضى ما شاء ودايما كنت كل ما اروح المستشفى ادعي لله زي ما كنت دايما بتقول لنا ما شاء الله يعني انا عايزه اقول لك ان مجهودك يا شيخ محمود ما بيضيعش في الارض وكلنا بنتذكر كلامك وربنا يجعلك انسان ربنا حسن يبارك فيك يا رب ويحفظك دعواتك جزاكم الله خيرا على اتصالك الجميل ده ربنا يبارك فيك آه، معانا اتصال تاني السلام عليكم
الو السلام- السلام عليكم الو السلام عليكم ازي حضرتك
ربنا يحفظك ويبارك فيك ازي حضرتك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك أم والله بعد اذن حضرتك انا سبق ان انا اديت لأ- يعني حضرتك ما امكنش انك تكلمني الاسبوع اللي فات وكنت سبت رقم في ربنا الكنترول يسامحني انا طول الاسبوع مريض جدا والله انا والله الف لا باس عليك آه، يعني بس النهارده ربنا والله يبارك حتى لك اخواني في الاستوديو معاهم يعني انا انا والله مصلي وانا قاعد والله ما قاعد.
ربنا يبارك لك يا شيخ أنا بس محمود راجع ربنا عشان يشفيك ان شاء الله معلومات.
رب العالمين الحمد لله.
بس والله العظيم انا عندي موضوع بخصوص عقوق الوالدين ده يعني شيء ما من ابشع ما يكون حاضر.
ويعني كان عندي امل في ربنا سبحانه وتعالى ثم في حضرتك حاضر اكلم حضرتك ان شاء الله النهارده يا بكره مش حضرتك لست التليفون الاسبوع انا اللي فات ست اه كتير أنا قوي والله تسامحيني طول الاسبوع والله كنت مريض وانا أنا اسف عارفة، والله ألف- ألف معلش، لا بأس حاضر عليك ان يا شاء شيخ.
الله حاضر اتصل بحضرتك آه، السلام عليكم
الو السلام عليكم الو مرحبا اهلا مرحبا اخ علي كيفك يا شيخ يا اهلا وسهلا ربنا يعزك شو اخبارك الحمد لله بخير ربنا يبارك في عمرك كنت بدي اسالك بس سؤال هسه بالنسبه إيه، كنت بدي اسالك سؤال بالنسبه مثلا انت بتحكي سرقودين إيه، طب افرض واحد كان مثلا كان يعق والديه نعم.
بعدين لما إيه، كبر في العمر إيه، ابنه إيه، إيه، سده اياها طب شو حكمها هاي اذا الله بده هيك لو لو واحد كان بيعق الام والاب وبعدين ابنه كبر وبدا يعق يعني كده اه اه إيه، السؤال فين بقى بعد ما كبر اه نعم السؤال فين إيه، شو حكمها؟ يعني مثلا انا كنت مثلا بعق والدي بنت اجى عندي ابن إيه، نعم.
عقلي نعم.
صار تلف دين طب شو حكمها هاي؟
انا هقول لحضرتك حاجه احنا بنقول ايه بنقول لو ان الواحد حتى لو كان بيعق الام والاب والام والاب ماتوا وبعدين هو كبر لا اولاده يعقوه لما يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويحسن الى الوالدين بعد موتهم بالدعاء والاستغفار والصدقه الجاريه قد يتحول قلب الاولاد مره ثانيه للحب بسبب هذا الفعل الذي يفعله مع الوالدين وربنا يبارك فيك يا رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا آه، وسهلا والله بدي اسالك يا شيخ انا عندي حمايه وحماتي توفوا نعم.
وقبل ما يتوفوا عندهم بناتهم ثلاثه ثلاثه وهم توفوا وقبلنا عليهم سبحان الله حتى لدرجة عمي مرض ناس قالوا فيه وراح على الحاج قبل ما يتوفى سبحان الله.
قالوا له بلا ما تحج انت حجتك مو مقبولة قعد يبوس الاب ويدعي عليهم والثلاثة الثلاثة ما يعني ما حدا بالمرة مات هو وهي غضبانين عليهم لا حول ولا مو غضبانين على الب- عليهم بالمرة نعم.
والحمد لله رب العالمين انا كنت اروح واشوفهم ويقولوا لي اني انت بنتنا هم مو قوة.
بناتنا ربنا يكرمك يا رب ويدعوا عليهم بشكل الشكم من اني ماتوا ابويهم اثنين وهم غضبانين عليهم يعني احنا بنقول برضو حتى لو الاب والام يا جماعه ماتوا غضبانين على ولد من الاولاد فبنقول برضو حتى لو كانوا ماتوا غضبانين برضو يحاول بقدر الامكان يدعي لهم ويستغفر لهم ويعمل لهم صدقات جاريه كل هذه الاشياء بفضل الله آه، يعني هتكون سبب ان ربنا يرضيهم عنهم يوم القيامه ويكون الامر ينقلب الى ال- ال- الخير ان شاء الله واحنا بنقول ما حدش يأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ما جيش النهارده بقول آه، ان طالما الام والاب ماتوا يبقى خلاص مش هينفع البر يبقى خلاص طبعا كان من الاولى طبعا يكون البر هم عايشين عشان يستمتعوا بيه ويبقى راضيين عن الانسان لكن لو لا قدر الله الانسان ما كانش بر بامه وابوه ومات وهم غضبانين عليه حاول برضه بقدر الامكان يعمل لهم خير كبير ويوصل لهم في القبر ان شاء الله ويعني كما جاء في بعض الاثار ان الملائكه تحمل هذه ال- الحسنات الى آه، هذا الميت ويقول جاءك من عند فلان الفلاني فيعرفون وربنا سبحانه وتعالى يرضيهم عن هذا الابن يوم القيامه ان شاء الله السلام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا اهلا وسهلا ربنا يعزك يا رب جزاك الله خير الله يبارك فيك ويعزك يا رب وربنا يعزك امين يا رب العالمين ربنا يحفظكم والله يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال اتفضلي هو انا الاول عايزه اسال حضرتك الدعاء لزوجي ربنا يحفظك لان امي بتيجي تقعد عندي وهو بيكرمها ربنا يكرمه يا رب وعمره ما اتضايق منها ابدا ربنا يبارك له يا رب ربنا اللهم يبارك له ان امين شاء الله ويبارك لك يا رب وفعلا انا امي يعني يمكن لو دعت لجوزي نعم ربنا بيكرمه و الله، ما شاء الله.
قوي قوي قوي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك اختنا يا زلمه اتصلت قطعه السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يحفظك والله لي إليك حاجة اتفضل
لي إليك حاجة يا شيخ اتفضل انا سامعك تمام ايوه سامعك ادعي الأم بالرحمة فإن ربنا ي- فيها هي والوالد في نصف ساعة الاثنين ماتوا في, في, في, في نفس الوقت والله يا شيخ فقدت والدي والدتي وفقدت والدي ربنا يرحم والدتي ويرحم والدتك ووالدك ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين اللهم امين ويعني اكثر من الدعاء لهم والاستغفار لهم وربنا يحفظك ويجمعك بيهم في الفردوس الاعلى ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا اخي العزيز آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو السلام عليكم يا شيخ محمود وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من اسبانيا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك والله يا شيخ محمود انا حضرتك انا بقالي فتره في اسبانيا نعم و والله بعمل كل اللي اقدر عليه في سبيل ارضاء الوالدين وكده وبسم الله الرحمن الرحيم يعني كل ما اسمع حضرتك بحاول اكلمهم في التليفون اقول لهم الله يعني يبارك.
حتى لو عدى عليا حاجه وانا صغير او عملت معاكم حاجه فحاولوا تسامحوني الله وحاولوا يبارك فيك يا رب يعني امي تقول لي انا راضي عنك وهو راضي عنك وساعتها اقول حتى لو حصلت حاجه بدون قصد او كنت زعلتكم مره فعايز يبقى خالصه يعني واحاول اكد عليها بكل شكل ما شاء الله ومش متاخر عنهم في اي حاجه بصراحه الله يعني يكرمك.
حتى في جواز اخواتي البنات او في ما شاء سفر الله.
اخواتي ما شاء الله.
يعني عندي اخيتين موجودين معايا هنا ما شاء الله.
هو يعني عملت لها عمره مرتين وكده على قد ما الحمد تقدر لله رب كتر العالمين.
والله وانت الكسبان والله كان ان انا ارضيهم يعني الله يبارك لك كل يا ما رب.
اسمع كلام حضرتك بقالي كده فتره نفسي اتكلم وعايزين نكمل مش عايزين يعني يعني الحلقات خلصت لكن ال- ال- نكمل برضه ان شاء الله في الخير ده ربنا يبارك فيك يا رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
الو السلام عليكم ازيك يا شيخ محمود الله يسلمك يا محمد
انا محمد ماهر اهلا وسهلا انا كنت بتسأل في شتاية ربنا يبارك فيك يا محمد يحفظك يا رب انا بقى كنت كمان زي السكر ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك وانت زي العسل يا محمد انا مش هتشقى تاني ها الله مش ي- هتشقى أبو جميل تاني واسمع كلام بابا وماما هم جنبك دلوقتي ايه جنبك هم دلوقتي اه ايه هم جنبك دلوقتي يا محمد اه طيب بص ايديهم يا محمد بقى ماشي ماشي ربنا يخليك حبيبي يلا السلام عليكم يا محمد السلام عليكم يا اخي محمد من الدهريه السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود الله يسلمك يا انا بابا بنحبك في الله كتير كتير كتير احبك اللي بحتني فيه إن عندي مشكله كبيره والدتي ست كبيره اه وبتتقرب ل- ل- لقرايبها وكل ما اجي اوديها ب- قرايب بتفضل قرايبها عليا نعم
وانا معلش ب- انا بخاف ربنا موت وبكون الليل وبصلي وبخاف ربنا بص يا محمد ربنا يبارك فيك مهما هي عملت برضه لازم تحبها وتكرمها وحتى لو هي فضلت عليك اي حد انت برضه تكرمها ان شاء الله وربنا يبارك فيك ربنا يحفظك يا محمد آه يعني ان شاء الله كده نتلقى اتصالين كمان وندعي بقى باصهار كده خمس دقايق بالظبط ان شاء الله السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود اهلا وسهلا ربنا يعزك ربنا يا رب يجعلني في ميزان حسناتك يا آمين يا رب رب العالمين ربنا يحفظك كان عندي قصة حضرتك آه، على حقوق حقوق الوالدين وكده اتفضلي
آه، حضرتك كان في آه، ولد كان مامته شكلها يعني مش حلو لأنه كان فاقد عينيها نعم.
عين واحدة من عينيها وهو ما كانش بيحب يشوفها ايوه وبعدين هو اتعلم ووصل مناصب عالية نعم وسابها وسافر نعم وبعدين هو جات له في يوم من الأيام في المكان اللي هو كان فيه مم.
عشان تشوفه وتشوف عياله وكده نعم فقال لها ما تجيليش تاني ومشاها مم.
وبعدين آه، جاله مؤتمر في البلد اللي هو كان فيها نعم
فرجع يعني عشان يشوف مامته كده لقى البيت ما فيهوش حد و- والجيران جابوا له جواب من مامته نعم فبيقراه فحكيت له قصه ان هو وهو صغير كان بيلعب نعم ووقع على عينيه آه، يعني جرى حاجه في عينيه فقدها نعم واكتشف بعد كده ان مامته كانت متبرعه له بعينيها ربنا يبارك فيك يا رب العالمين متخيل ان القصه دي كانت على بالي كان شاب حكاها ما حكاش بالتفاصيل كلها لكن حكايه فعلا كان في شاب كان فعلا آه، كان بيستعار من امه بسبب ان ان هي كانت عوراء كانت باين واحده فضل يستعار منها وكل ما واحد يساله يقول له دي الخدامه بتاعتنا يسالوه يقولوا له دي الخدامه بتاعتنا والام كانت تتالم لهذا الكلام لحد ما كبر الولد و- وخلاص امه كمان كبرت و- وفي يوم من الايام ماتت الام ويفتح الصندوق بتاعها لقى فيه يعني جوه شتين تلاتة ولقى معاهم جواب والجواب كان عتاب رقيق جدا من الأم كانت بتقول له يا ابني أنا عارفة إن أنت كنت بتستعر مني عشان أنا عوراء بعين واحدة لكن لو تعرف العين الواحدة كان إيه سببها والعين التانية دي كانت راحت فين كنت يا ابني هتحبني أكتر من كده وتقدرني أكتر من كده وأكيد كنت هبقى أغلى عندك من كده وأنت صغير يا حبيبي حصل لك حادثة والحادثة دي كان بسببها انت فقدت عين من عينيك كنت مخيرة بين امرين بين ان اسيبك بعين واحدة وبين ان اديك عينيا لو حتى حكمت ان تاخد عينيا الاتنين وادوها لك كان كل ده عن طيب خاطر وعن رضا اديتك عين من عينيا وعشت عورة طول عمري بسبب ان انت تعيش وتشوف خدت عين من عينيا وعشت بيها واستعرضت مني بسبب العين اللي انا اديتها لك وعشان ما اجرحش مشاعرك ما رضيتش اقول لك ان انت بتستعر مني عشان عوره لكن العور اللي عندي ده كان بسبب ان انا اديتك عين عشان انت اللي ما تبقاش اعور فيا ابني جزاك الله خيرا على انك انت في يوم من الايام استعرت مني وعموما انا مسامحاك طبعا يعني الحقيقه كانت قصه مؤثره جدا جدا شباب عايزين ما ننساش بر الوالدين مش يبقى بس الكلام مجرد ده احنا سمعنا كام حلقه عن بر الوالدين وعن عاقبه العقوق لكن عايزين نستمر في البر وفضل لنا دقيقتين هندعي فيهم بسرعة كده اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا فرج همومنا وكروبنا فرج همومنا وكروبنا يا أرحم الراحمين ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا بر الوالدين جنبنا عقوق الوالدين ارزقنا بر الوالدين وجنبنا عقوق الوالدين يا رب يا رب يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب ألف إخواننا في غزة ألف إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي دارفور وفي الشيشان وأفغانستان وفي كل مكان اللهم إنهم جمع فاطمهم حفاة تحملهم عورات فكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من خلود في النار نعوذ بك من عذاب النار يا عزيز ويا غفار اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة من النار وقفنا الليلة على بابك فان لم تغفر لنا وترحمنا فمن يغفر لنا ويرحمنا يا ارحم الراحمين عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اجعل هذه الاوقات في ميزان حسناتنا لا تفض هذا المجلس الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اجمعنا على حوض النبي محمد واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي